بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام أهل الفن والأداء محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش مع عثمان ابن سعيد المصري مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية كنت وعدتكم في الحلقة السابقة بإذن رب تبارك وتعالى أن نبدأ اليوم الشروع في شرح أصول رواية ورش عن الإمام نافع المدني وقبل البدء في الأصول أريد أن أبين أن عند التعرض لشرح أي رواية أو أي قراءة من القراءات العشر متصلة السند بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن تنقسم إلى شقين خلي بالنا بقى من الكلام اللي هقوله عندما نتعرض إلى الشروح آه بإذن رب تبارك وتعالى هنبدأ من أقول أولى أو مبادئ رواية ورش بإذن الله تعالى قبل الشروع بإذن الله أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ عصام ناجي أهلا الشيخ عصام محمد الله يكرمك شرفت برنامج رواية ورش بيك يا شيخ الله يكرمك هنبدأ إن شاء الله الشروع في الأصول ولكن بدء قبل أن أوضح ما معنى كلمة الأصول عند التعرض إلى أي قراءة لابد أولا من توضيح هل عندما نشرع في شرح قراءة أو رواية إيه المطلوب مني كمعلم والمطلوب منك كمعلم أو المطلوب منك كمعلمة أولا نبين ونبرز أن أي قراءة أو أي رواية تنقسم إلى شقين أو قسمين قسم يختص بالأصول وقسم يختص بالفرش يبقى لما نيجي نشرح نبين للناس ان في حاجة اسمها اصول وفي حاجة اسمها فرش الاصول دراسة القواعد الخاصة بالقراءة او الرواية اللي هنتدارسها يعني على سبيل المثال هقرب لأذهانكم الموضوع انا عايز اتعلم رواية حفص انا ايه المطلوب مني المطلوب مني ان انا ادرس احكام التجويد بتاعت رواية حفص ليه عشان اعرف اؤدي القرآن وأقرأ القرآن بقراءة صحيحة كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ده قسم الأصول يبقى الأصول دراسة القواعد الخاصة بالرواية أو بالقراءة طيب ما معنى كلمة الفرش الفرش اللي هي الكلمات الكلمات المختلف فيها بين القراءات على سبيل المثال نجد بعض القراء يقولون يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ من القراءات من يقول فتبينوا ومن القراءات من يقول فتثبتوا أيضا على سبيل المثال في سورة هود نجد بعض القراءات تقول هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وفي قراءات أخرى هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت فتبلوا وتتلو فتبينوا فتثبتوا إلى آخره مالك يوم الدين ملك يوم الدين مالك وملك ده اسمه فرش ده اسمه فرش هل الفرش ليه قاعدة يعني أقول مثلا على هواي أقول ملك وعلى هواي أقول ملك لا الفرش ليس له قاعدة الفرش ما هو إلا اجتهاد أن أنا أحفظ هذه الكلمات المختلف فيها بين القراءات والروايات وصل الكلام؟ طيب نبتدي بقى نخش على أصول رواية ورش عن الإمام نافع المدني عندي الموضوع الأول اللي هتناوله معاكم اليوم وده موضوع أساسي من الأساسيات اللي لابد من أي طالب علم أو أي كل من يتدارس قراءة أو رواية يكون عارفه الموضوع الأول يسمى القارئ والراوي والطريق الموضوع الأول اسمه القارئ والراوي والطريق خلاص الم- أول شيء لابد إن احنا نعرفه أنا ليه بقول على نافع قارئ ليه بقول على عاصم قارئ ليه ما أقولش عليه راوي طيب ليه بقول إن حفص رواية رواية حفص أو ورش بقول رواية ورش ليه ما أقولش عليها قراءة على هواية على هوى نفس ان انا اقول نافع ده قارئ وورش ده راوي لا ليها ضوابط هديكم مثال لو انا قلت مثلا ان انا واخد سند في القراءات العشر مثلا واستاذي كان سين من الناس خلاص كان وليكن شيخ, شيخ الذي ادين له بالفضل شيخ الشيخ عبد الرحيم علوي لقيت عنه القراءات العشر فيعد الشيخ عبد الرحيم علوي قارئ قارئ أو أستاذ أو إمام خلاص يبقى إذا القارئ أو الأستاذ أو الإمام مثلا الشيخ عبد الرحيم علو ينزل منه محمد حسن محمد حسن هنا ده تلميذ ليه فيعد له راوي يعد له إيه راوي يبقى خلي بالكم لو أنا مثلت بالأم- بالأ- بالأسماء أو مثلا الشيخ اللي تلقيت عنه ده القارئ أو الإمام ينزل منه محمد حسن اللي هو رواية راوي طب عصام بيتلقى مني دلوقتي انا راوي عصام بالنسبة لي ايه عصام بالنسبة لي طريق عصام بالنسبة لي طريق وصل الكلام يبقى اذا عندي ثلاث مربعات عندي شيخي ده القارئ انا راوي عصام بالنسبة لي طريق طيب تعالوا بقى نشوف الضوابط هنقول اول حاجة في المفاهيم العامة تعريف القراءة طبعا معذرة برضو ان احنا ما افهرناش العرض خلاص تابعوني كده وندون مع بعض تعريف القراءة ما هو تعريف القراءة القراءة هي كل ما نسب لإمام من الأئمة العشرة يبقى ما هو تعريف القراءة القراءة هي كل ما نسب لإمام أو هي كل ما نسب لقارئ من القراء العشرة ماشي الكلام يبقى ده تعريف القراءة طب نستنتج ايه من التعريف اللي انا قلته دلوقتي ان عدد القراء كام عدد القراء عشرة قراء وصل الكلام يبقى انا بقول ما هو تعريف القراءة تعريف القراءة هي كل ما نسب لقارئ من القراء العشرة كل ما نسب لقارئ من القراء العشرة اذا يستنتج ان عدد القراء كام عشر عدد القراء عشرة قراء طيب نيجي بعد كده ادي ده اول حاجة في راس المثلث من فوق القراءة او القارئ ينزل منه تلميذ الاستاذ تلميذ الاستاذ اسمه ايه راوي تلميذ الاستاذ اسمه راوي شيخي كان القارئ انا بالنسبة له تلميذه راوي خلاص ما هو تعريف الرواية ما هو تعريف الرواية الرواية هي كل ما نسب للراوي بصوا شوفوا حركات ايدي هي كل ما نسب للراوي عن الإمام اللي هو القارئ يبقى تعريف الرواية هي كل ما نسب للراوي اللي هو أنا مثلا عن الإمام اللي هو شيخي مثلا يبقى هو ده تعريف الرواية طب يجي سؤال دلوقتي التعريف اللي أنا قلته يستنتج إن الراوي يستنتج من التعريف أن الراوي تلميذ لمن؟ للقارئ صح ولا لأ؟ طب يجي قاعدة مهمة كل قارئ من القراء ينزل منهم كم راوي كل قارئ من القراء ينزل منهم كم تلميذ العلماء وضعوا ضوابط لهذا الكلام وقالوا أن لكل قارئ راويان لكل قارئ راويان ماشي الكلام طب إذا كان عندي تعالوا نحسبها بالرياضة إذا كان عندي عشر قراء إذا كان عندي عشر قراء وكل قارئ أو كل إمام ينزل منه اتنين رواه يبقى عندي كم رواية للقرآن الكريم عشرين رواية للقرآن الكريم لأن عشر قراء في اتنين رواه تجيب كم رواية تجيب عشرين رواية للقرآن الكريم اللي احنا ما بنعلمش منهم إلا رواية حفص ورواية ورش ولو في بعض البلدان الإسلامية والأمصار الإسلامية تقرأ برواية قالون ثلاث روايات من العشرين خلاص نقطة في بحر نقطة في بحر يبقى إذا خلي بالكم عشان كده بقول لكم الموضوع ده مهم لأن للأسف الشديد ناس بتتق... بتقطع باع طويل في القراءات وتقطع باع طويل في التجويد ويعلموا الناس والناس تاخد سنين طويلة في التعليم وتقول له أنت اتعلمت إيه أو أنت اتعلمتي إيه ابسط شيء ترد عليك تقول لك انا اتعلمت قراءه حفص يبقى دي ما اتعلمتش حاجه ولا هو اتعلم شيء ليه لان مش عارفه حفص اللي بتتعلمه ده اذا كان راوي ولا قارئ يبقى دي بعد كده ينفع النقاش معاه ولا ينفع النقاش معاه اذا كان اساسه مش سليم اساس العلم نفسه عنده هش مش عارف حفص راوي ولا قارئ خلاص وصل الكلام يبقى اذا اذا عندي القراء عشرة هينزل من كل قارئ اتنين رواه فيبقى مجموع الروايات القرآنية المتواترة متصلة السند بالنبي عشرة في اتنين بعشرين رواية للقرآن الكريم وصل الكلام؟ طب لو أنا حبيت أصمم نموذج لهذا أصمم النموذج إزاي؟ النموذج بتاعها هيبقى عندي مربع قارئ نقط هينزل منه الراوي الأول والراوي الثاني خلاص؟ طيب يجي بعد كده لو اتطلب مني مثال تطبيقي لهذا والمثال بيقول صمم نموذجا تخطيطيا للقارئ نافع المدني صمم نموذجا تخطيطيا للقارئ نافع المدني مع العلم بأن الراوي الأول قالون والراوي الثاني ورش أصمم النموذج إزاي؟ أصمم النموذج هحط في القارئ الخانة رقم واحد اللي هو على رأس القمة نافع المدني هينزل منه الراوي الأول قالون وينزل منه في الخانة الثانية الراوي الثاني ورش خلاص بس ممكن يسألني حد دلوقتي السؤال ويقول لي انت ليه قلت ان الراوي الأول قالون وليه قلت الراوي الثاني ورش ما ينفعش وانا بصمم النموذج او بتعلم القراءات اقول الراوي الاول ورش واقول الراوي الثاني قالون الكلام ده هرد عليه في الحلقه القادمه الكلام دوت هرد عليه في الحلقه القادمه انا كده انتهيت من شرح اللي انا عايز اقوله النهارده يبقى اللي انا عايز ابرزه النهارده وابينه حاجه واحده ان انا عندي عدد القراء عشرة وكل قارئ نازل منه كم تلميذ اتنين اللي احنا بنسميهم رواه خلاص كده يبقى عدد الروايات القرآنية عشرين رواية للقرآن الكريم يبقى القراءة هي كل ما نسب هي كل ما نسب لقارئ من القراء العشرة أما تعريف الرواية هي كل ما نسب للراوي عن الإمام خلاص وبقى عندي ثلاث مصطلحات قلتهم النهاردة قلت عندي حاجة اسمها قارئ وعندي حاجة اسمها راوي وعندي حاجة اسمها طريق القارئ اللي هو الأستاذ أو الإمام ولو يكن شيخي اللي تلقيت عنه أنا تلميذ وخدت منه فأنا أعد له راوي عصام بياخد مني دلوقتي فعصام بالنسبة لي طريق اللي هو بينقل الرواية بتاعتي وصل الكلام؟ طيب كده أنا اكتفيت النهاردة بجزء بسيط أو مبسط كمقدمة في الدخول على أصول رواية ورش بل أكون أدق شوية كمقدمة للدخول على أي رواية عايز أتعلمها أو أي قراءة عايز أتعلمها وصل الكلام؟ طيب التلاوة النهاردة بقى نخش على التلاوة المنهجية التلاوة النهاردة من الآية 133 إلى الآية 140 من سورة آل عمران نفتح مصاحفنا ونخلي بالنا كده نعلم مع بعضنا اللي في صفحة اليوم عندنا في مطلع الصفحة بيقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم عندنا حفص يقرأ بإثبات الواو بينما ورش عن نافع يقرأ بحذف الواو يعني ورش مش هيقول وسارعوا ورش هيقول مباشرة سارعوا إلى مغفرة من ربكم بدون واو عندنا الجانب التطبيقي النهاردة القاعدة الأولى بتقول إن ورش رقق كل راء مفتوحة أو مضمومة خلي بالكم من القاعدة عشان نطلعها من صفحة النهاردة رقق ورش كل راء مفتوحة أو مضمومة خلاص بشرط إن يكون قبلها حرف مكسور أو ياء مادية طب ما تيجي نبحث في صفحة النهاردة عندكم في الآية 133 سارعوا إلى مغفرة مغفرة الراء مفتوحة وقبلها الفاء مكسورة وعندكم في الآية 135 ومن يغفر الراء مضمومة وقبلها كسر ومن يغفر سامعين صوت الراء ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا ولم يصروا على ما فعلوا أيضا الراء مرققة عندنا في الآية 136 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم مغفرة من ربهم أيضا الراء مرققة الآية 137 فسيروا في الأرض فسيروا أيضا الراء مرققة في قاعدة تانية عايز أقولها بتقول أن ورش نقل حركة الهمز إلى الحرف الساكن قبلها لما يكون عندي همزة متحركة وقبلها حرف ساكن ورش بيعمل حكم اسمه النقل يشيل الهمزة وياخد الحركة اللي على الهمزة ويحطها على الحرف الساكن طيب ومن صور النقل ايه الحالات اللي ممكن يحصل فيها نقل اولا لام التعريف الالف واللام زي كلمة الارض يشيل الهمزة وياخد الفتحة مثلا ويحطها على اللام فيصير المنطوق الارض وايضا زي التنوين زي التنوين طب ما تيجي نبحث في صفحة النهاردة كده ونشوف فيها ايه في الآية 133 وجنة عرضها السماوات والأرض ورش يقولها ازاي وجنة عرضها السماوات والأرض ادي واحدة الآية 135 والذين إذا فعلوا فاحشة أو طب ورش يقول ايه والذين إذا فعلوا فاحشة نو فاحشة نو طيب الآية 136 وجنات تجري من تحتها الأنهار طب ورش يقول ايه وجنات تجري من تحتها الأنهار الآية اللي بعدها 137 فسيروا في الأرض طب ورش يقول إيه فسيروا في الأرض في الأرض ماشي الكلام الآية 139 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون طب ماذا يقول ورش ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون هكذا الآية 140 وتلك الأيام طب ورش وتلك الأيام هكذا ماشي الكلام طيب تعالوا نشوف الفوائد ما ننساش في الآية 135 عندنا تغليظ اللام ظلموا ظلموا هكذا وفي الآية 138 فيها فتح وتقليل كلمة وهدى لما نقف عليها وهدى وهدى بس خلي بالكم الكلام ده ما يحصلش إلا وقفا الآية 139 عندي كلمة مؤمنين ورش هيبدل الهمز الساكن بواو مادية فتقرأ مؤمنين الآية 140 عندنا تثليث البدل آمنوا آمنوا آمنوا هكذا ماشي دوت اللي في صفحة اليوم هنستمع بقى لأخونا الشيخ عصام وهو بيطبق لنا هذا الكلام في صفحة اليوم اتفضل يا شيخ عصام ممكن طب قبل القراءة سؤال في في الأصول اللي اتكلمنا فيها النهاردة اتفضل حضرتك قلت إن ال- كل قارئ هم 10 قراء كل قارئ ليه راويين مم.
ففي 20 راوي كده تمام آه، كل قارئ بيقرأ بقراءة معينة مم.
وكل راوي بي يعني الاثنين رواة عن القارئ الواحد مختلفين عن بعض في, ال- في, ال- في الرواية بحسب التلقي مثلا سؤال وجيه ان حضرتك سألته الشيخ عصام الشيخ عصام بيسأل ويقول يعني كل قارئ بيختلف عن الآخر فهل ينفع الراوي هيختلف عن راوي؟ اه يختلف بدليل بدليل مثلا حضرتك قاعد بتتلقى مني وكان مثلا معانا آه، اخونا ياسر او اخونا محمد مصطفى قاعدين قدامي وانا مثلا بشرح شيء او بشرح قواعد معينه وانت قرات عليا ختمه ومحمد مصطفى قرأ عليا ختمه ومثلا ياسر قرأ عليا ختمه اقراتك بوجه وياسر قرأ عليا بوجه ومحمد مصطفى قرأ عليا بوجه مش خلاف ولا مش خلاف طبعا خلاف بدليل حفص عن عاصم حفص عن عاصم الطرق بتاعته كتير تصل ل 57 و 58 طريق من طيبة النشر منهم من يقرأ بمد منفصل ومنهم من يقرأ بقصر منفصل ومنهم من يقرأ بفويق القصر ثلاث حركات ومنهم من يقرأ بفويق التوسط بخمس حركات حتى ورش حتى ورش انا انا عايز اقول لك ايه انا مش ع- انا بجيب لك الامثله دي مش عشان اقول لك الخلاف بين الراوي والراوي ده بين الطرق نفسهم الطرق اللي هم بعد الرواه كمان اللي بعد الرواه كمان لانها بترجع للتلقي انت مثلا ساعتك ان انت تتلقى مني كل الاوجه يا عصام مم.
محمد مصطفى مثلا ساعته يقرا مني وجه واحد طاقته يجيب وجه واحد خلاص مم.
لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ياسر خد مني ثلاثه اوجه فقط اذا قضيه تحصيل انت قدرت تستوعب مني كل حاجه محمد مصطفى استوعب مني نسبه معينه من الاوجه ياسر استوعب مني نسبه اخرى من الاوجه هو ده منشا الخلاف على حسب الراوي تلقى اه ال- اذا القارئ.
قضيه الخلاف مش قضيه هوى نفس مم.
ده اللي انا عايز اوصله عايز اوصله لكم قضيه الخلاف مش هوى نفس مش بمزاج اجيب الوجه ده وعصام قال لك انا هجيب الوجه ده بكيفي لا ده قضيه تحصيل قضيه ايه ترجع للتحصيل انك انت هضمت وجه غيرك خد وجهين غيرك خد ثلاثه اوجه حسب طاقتك في التحصيل والطلب تمام وصل الكلام طيب جزاك الله خير.
اقرا يا عصام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسا اه احنا قلنا من غير واو آه، الله يفتح عليك
سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الأرض الأرض كويس انك قلت كده دي ما تنفعش ليه بقى؟
ليه بقى؟ لأن الواو لا يجوز فصلها عما بعدها رسما
مم.
أقول لك ليه لا يجوز؟ ها؟
تمام لأن الواو دي ينفع يتوقف عليها؟
لا أما أنا عشان أقف على حرف لازم أسكنه وادي أقف عليها إزاي؟
ما ت- لا يصح وصلت؟ يلا
أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا من اللام أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار انتبه بقى لشيء إن عندك في مقاطع فيها ترقيقات الراء الأول هات ومن يغفر الذنوب إلا الله عشان نسمع ترقيقات الراء ومن يغفر الذنوب إلا الله مم.
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون جميل.
أولئك انتبه جزاؤهم إلى زمن أولئك هناخده كم حركة الله يفتح عليك اظبط الزمن أولئك جزاؤهم مغفرة مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها طبعا لو نفسك أطول من كده كنت ألزمتك بالوصل آه عشان المعنى اه عشان تمام المعنى بس عارف ان النفس قصير يلا ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض مم.
فسي دي ممكن نقف هنا بقى تعمل فعلا انت عايزه دي فسيروا في الأرض مم.
الأرض مم.
الأرض فانظروا بس كي ارجع بقى خ- فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى مم.
وهدى جميل وموعظة لل...
ها؟ وهدى و- أوصل أوصل، اه وهدى وموعظة للمتقين عشان نبين للناس ان الشغل اللي انت عملته من فتح الوقت.
وتقليد ده في الوقت على الوقت اما في الوصل ما فيهاش حاجه
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وبرضه دي يتعمل فيها شغل ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون الاعلون الاعلون يلا نعملها ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون جميل الأعلون لعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله مم.
وتلك الأيام مم.
الأيام الأيام نداولها بين الناس وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله وليعلم الله الذين آمنوا مم.
آمنوا مم.
آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين بارك الله فيك يا عصام الله يكرمك نتلقى الاتصال الاول السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي يا اخت سهير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين بارك الله فيك يا أخت سهير أحسنتي أحسنتي آم، معنا الأخت شيماء من القاهرة السلام عليكم عليكم الله كيف حالك يا شيخ ان شاء الله الحمد لله في نعمة الحمد لله الله خير وجزاكم مثل آه، اقرا ان شاء الله تفضلي
بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة عاقبة المكذبين ولا تأسف هذا بيان للناس بس و- بس انتبهي هذا بيان للناس الإدغام
هذا بيان بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين آه، انت طبعا احنا متفقين آم، ان حضرتك هتقري على وجه واحد مؤقتا نتدرب عليه اللي هو وجه قصر البدل ولما يجي لنا الفاظ فيها فتح وتقليل وانت بتقراي دلوقتي بنتدرب لسه على القصر هنعمل فتح ولا تقليل الله يفتح عليك عشان كده عايزك تقولي هذا بيان للناس وهدى عشان تبين ان في الوقف عليها ملكيش الا الفتح بس ولما نوصلها مفيش حاجة خالص وهدى وموعظة
هذا بيان بيان للناس وهدى هم.
وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأع- الأعلون إن كنتم مؤمنين ها، انتبهي مؤمنين ولا مؤمنين إن كنتم مؤمنين إن يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الله الذين آمنوا
ها.
من ولي وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله بس خل... خلي بالك يا اخت شيماء ان ويتخذ منكم شهداء ده مد متصل وورش يعملوا كام حركة لا حفص اربعة ورش يعملوا كام ستة يلا ويتخذ منكم شهداء ونعد ستة ويت- ويتخذ شهداء والله لا يحب الظالمين بارك الله فيكي احسنتي معنا الاخت ام ملك من العبور السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله
كيف حالك يا شيخنا الحمد لله في نعمة الحمد لله الحمد لله وزادك جزاكم الله خيرا وجزاكم مثل
اقرا من من اي سوره يا شيخ آه، من سورة آل عمران آه، ربع سارعوا إلى مغفرة نعم آه، ربع سارعوا إلى مغفرة معلش يا شيخ بس اي كام معلش آه، الآية رقم 133 ماشي سريعه آه، نعم بس ورش بقى يقول سارعوا مش هتقري بورش آه لا انا بقرا آه بروايه حفص ممكن اقرا بورش طيب آه، آه، اقرأي طب الآية دي كده برواية حفص الأول
ماشي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تسرعوا وسارعوا وسريعوا هم.
معلش يا شيخ آه يعني معلش آه، لا أقول- اطلع عليكم يعني لا لا لا اتفضلي
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بال- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون لا هاتي بقى الآية اللي قبلها وسارعوا بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغ- إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض خلي بالك السماوات ولا السماوات السماوات يا مم.
رب طيب يلا هاتيها السماوات والأرض وعدت للمتقين بس خلي بالك أعدت أعي ضم الهمزة وكسار العين أعدت للمتقين طيب أنت جبتيها بحفص كده لا جبتها ب- بواتش ده مش ورش خلي بالك ما أنا عشان كده قلت لك الأول هاتيها بحفص ورش يقول سارعوا من غير واو
وسارعوا لا من غير من غير و اه سارعوا على طول ثانيا كلمة مغفرة تشكيل الراء ايه؟
مغفرة اه راء مغفرة الراء الراء الراء م- م- مفخمة يا شيخ لا تشكيلها تشكيلها مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة؟
لا أنا عندي الراء م- مكسورة آه، الراء الراء مكسورة راء مغفرة
أنا عندي باينة إن هي مكسورة أنا مش واخدة بالي يا شيخ لا انت بتبص على راء سارعوا راء سارعوا هي اللي مكسورة أه وسارعوا لمغفرة طيب انا عايز بقى كلمة مغفرة راء مغفرة هنا مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة؟
لا مضمون
راء مغفرة إ- انت سمعاني؟
أيوة يا شيخ معاك حرف الراء حرف الراء بتاع كلمة مغفرة مفتوحة
م- أه مفتوحة مم. جزاك الله خير يا شيخ مفتوحة طيب الراء لما تبقى مفتوحة الحرف اللي قبله ايه كسر كسر مكسور يبقى اللي بعده مفتوح خلاص يبقى هنا هنا هتبقى الراء مرققة مغفرة مغفرة يلا قوليها بقى كده برش سارعوا إلى مغفرة يلا سارعوا إلى مغفرة كملي بقى من ربكم وجنة عرضها السماوات خلي بالك وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغ- والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين بارك الله فيك يا أخت أم مالك تابعينا بس بس خلي بالك معايا في المصحف من التشكيل عشان كنت عايز أبني على التشكيل حكم طيب معنا الأخت إيمان من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ شكرا الحمد لله في نعمة أقرأ إن شاء الله
أ- أ- أسمعك اتفضلي من آية كام أ، من الآية 133
بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة بس استاذنك يا اخت ايمان علي بس الصوت عشان نسمعك
بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض السماوات والأرض السماوات والأرض أعدت للمتقين طيب انا ليا ملاحظتين الملاحظه الاولى لما اقول السماوات والارض هاتي من معنى يعني ايه لما نيجي نعمل وقف وابتدى اديني جمله تديني معنى وجنة عرضها السماوات والارض كده احس ان انا فهمت جمله فهماني دي حاجه الحاجه رقم اتنين اعد ليه ليه علقتي على الدال اعدت للمتقين هكذا يلا وجنة عرضها وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت ها والارض والأرض أعدت للمتقين هم.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا, أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله هم.
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اخت ايمان انت اول مره تقري بورش أي نعم احسنتي واظبي على هذا الاحكام بتاعتك طيبه واظبي معنا باستمرار إن شاء الله جزاك الله خير.
وجزاكم بخير عليكم السلام. معنا الأخت شيماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير وجزاكم بخير اتفضلي يا أخت.
أبدأ بوجه القصر ابدأي بوجه القصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض ف...
ها؟
في الأرض فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى هم.
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله هم.
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء هم.
والله لا يحب الظالمين بارك الله فيك يا أخت شيماء الله أكبر.
معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت شيماء أقرأ مين بعد إذنك آه، اقرأي من سارعوا إلى مغفرة من مطلع الصفحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا بس انتبهي بقى لشيء يا أخت شيماء تغليظ اللام أو ظلموا
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم هم.
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات هم.
وجنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين بارك الله فيك يا أخت شيماء جزاك الله خيرا معنا أخونا أبو إلياس من المغرب السلام السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى كيف وبركاته حالك يا شيخ حسن الحمد لله في نعمة
أبدأ تفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء الضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ عن الناس والله يحب المحسنين
مم. قطع الاتصال نرجو من أخونا أبو إلياس آه، يعود بنا الاتصال إن شاء الله معنا الأخت نور من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله عنا خيرا خيرا جزاكي من أين أبدأ؟
آه، ابدأي إن شاء الله من بقى قول الله تعالى قد خلت من قبلكم سنن نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض الأرض الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون الأعلون لعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام الأيام الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين بارك الله فيك يا أخت نور أحسنتي آه، معنا الأخت رحمة من المغرب السلام عليكم
وعليكم السلام تفضلي يا أخت رحمة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت للمتقين
آه، اتصال انقطع تعالوا بقى بينا الاتصال إن شاء الله الأخت رحمة معنا اتصال آخر الأخت فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ محمد؟
الحمد لله في نعمة الحمد جزاك لله الله خيرا خيرا جزاكي آه، أقرأ منين شوية آه، اقرأي بقى من قوله سارعوا إلى مغفرة بسم الله الرحمن بس هستاذن حضرتك يا أخت فاطمة آه، علي الصوت
بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم بس ليا ملاحظة آه، انتبهي إلى أولا مغ حرف الغين فخميه الراء هي اللي مرققة إلى مغفرة من ربكم
سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا خلي بالك من اللام أو ظلموا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على انزلي انزلي بالراء سنة عشان ترققيها لورش ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون بارك الله فيك يا أخت فاطمة أحسنتي معنا الأخت سهام من الجزائر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تفضلي يا أخت سهام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ أخت سهام.
والعافين عن الناس يا أخت سهام والقاظمين والقاء ولا والكا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين بارك الله فيك يا أخت سهام أحسنتي معنا أخونا متولي من القاهرة السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ محمد وعليكم السلام يا متولي نقرأ من ايه ولاده اقرأ من قد خلت من قبلكم سنن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن تسيروا في الأرض تسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين تاني كده إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين
أكمل إن إن يمسسكم يمسسكم قرش فقد مس القوم قرش مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين بارك الله فيك يا متولي معنا الأخت افتخار من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالكم يا شيخنا؟
الحمد لله في نعمة آه، بارك الله فيك يا أستاذي قبل أن أبدأ بالقراءة أريد آه، ممكن سؤال تفضل آه، في ال- آه، الآية في قوله تعالى ها أنتم أولئك آه، قرأها ورش آه، بطريقين بالتسهيل أو المد أي أليس نعم كذلك؟
بلى طيب آه، ما- طيب آه، من المقدم في الأداء؟
المقدم في الأداء المد
المد المقدم مم.
في الأداء طب أستاذي معلش ممكن أطبقها؟
تفضلي طيب أم، في المد الأول طيب ها
لا. آه، انتبه يا اخت افتخار بعد بعد المد الالف ها انزلي على النون النون المخفاه ما تجيبيش همزه ها
طيب هاتم هكذا اي نعم طيب في التسهيل هاتم لا انتبهي بقى هل هل هل
ها هاتم هكذا نعم طيب جزاك الله خير طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعد وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ب- بارك الله فيك يا أخت افتخار أحسنتي معذرة بس عشان ال- الوقت بتاع البرنامج انقضى يعني نرجو إن شاء الله نسمع أدائك إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى إن شاء الله هنستكمل زي ما احنا ماشيين في الحلقات القادمة بإذن الله شرح الأصول واستكمال الموضوع الأول القارئ والراوي والطريق تابعونا إن شاء الله في شرح الأصول من البداية لرواية ورش بإذن ربي تبارك وتعالى وأيضا استكمالا للتلاوة المنهجية جزاك الله خيرا يا شيخ عصام جزاك الله خير.
ومتواصلين بإذن الله دائما وأبدا إن شاء ربي تبارك وتعالى هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقاء فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علما ويتابعا